وحدث من بعد سنتين من الزمان يبقى يوسف حط أمله في رئيس السقاة سنتين أو يعني سنتين وهو ما فيش أي رد لغاية ما تأكد أنه مش هيبقى فيه رد من رئيس السقاة أن فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم فارتعت في روضة روضة يعني حاجة خضرة كده ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة واستيقظ فرعون ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون وإذا هو حلم وكان في الصباح أن نفسه انزعجت فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكامها حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه فلم يكن من يعبره لفرعون ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين فحلمنا حلما, حلما في ليلة واحدة أنا وهو حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرطة فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا عبر لكل واحد بحسب حلمه وكما عبر لنا هكذا حدث ردني أنا إلى مقامي أما هو فعلقه نحكي بسرعة فرعون بقى هو اللي حلم جه بقى وقت اللي كان مرتبه ربنا فات على القصة دي اعتقد هو القصة ابتدت هو عمره كام سنة 17 أول مرة بعت أبوه يروح يسأل على إخواته يعتقد في الوقت ده اللي هيبقى خلاص حاكم مصر كان وصل 30 سنة ف 13 سنة من ساعة ما ساب بيت أبوه واترمى في البير واتباع عبد وقعد كذا سنة في بيت فوتيفار وبعدين اتسجن وبعدين أهو من ساعة ما دخل رئيس السقاة سنتين ونسيه ففرعون حلم حلم انتوا كلكم عارفين الحلم سبع بقرات شديدة وسمينة طالعة كده من المية وبتاكل وبعد شوية طلعوا سبع بقرات رفيعين جدا هزلانين جدا كالوا البقرات دي وصحي لأنه طبعا منظر مفزع أن بقرات ضعيفة جدا تاكل بقرات سمينة وبعدين سبع سنابل برضه سمينة وحسنة وسبع سنابل رقيقة وملفوحة كده بالريح يعني شكلها تعبان وبعدين ابتلعت السبع سنابل الرقيقة السبع سنابل السمين فرعون صحي منزعج وطلب حد يفسر يبدو بقى محدش ريحه في التفسير او محدش عارف يفسر زي ما بيقول الكتاب لما بقى حلمه ومطلوب تفسيره ومحدش عارف يفسره رئيس الثقافة افتكر ما كانش محتاج يوسف يوصيه يعني فقال له انا اتذكر خطاياي لان ساعات انك توعد واحد وما تعملش خطيه احنا كتير نقع في الخطيه دي وانا اكتركم يعني ساعات توعد واحد انك تعمل له حاجه تقولها يمكن على سبيل المجامله واحد يقول لك صلي طب ما طلب منك طلب صليت له ولا ما صليتلوش واحد يقول لك هبقى اشوفك طب شفته ولا كلام يعني ساعات الكلام يطلع مننا غالبا رئيس السقاية كان فرحان قوي انه طالع وبقى وزير وهيرجع مكانه فقال له افتكرني قال له طيب وطبعا نسي لكن لما افتكروا بعد سنتين قال عليها خطية قال له انا اتذكر خطاياي انا فاكر غالبا كان يقصد خطية انه ما وفاش بوعده مع يوسف لانه كان مديون ليوسف ان يوسف فسر له الحلم وبشره فخلونا نعتبر انه كل كلمة بنقولها محسوبة علينا حتى الوعد اللي بنوعده لازم نوعد بكلام على قدنا فما توعدش بحاجة ما تقدرش تعملها لألا تحسب خطية وبعد كده آه هنشوف بقى عملوا ايه فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق ما كانوش بيحلقوا ساعتها غالبا وأبدل ثيابه ودخل على فرعون حلق شعره غالبا ودقنه نظفوه يعني لأن ده مسجون فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبره فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي الله يجيب سلامة فرعون ليس لي يعني ايه مش انا مش انا برضو دي ميزة في يوسف ان يوسف غير ربنا مديله نعمة في عينين كل الناس وبيعرف يفسر الاحلام بس لما حد يقول له انت عندك يقول له لا انا ما عنديش دي بتاعت ربنا دي نعمة ربنا انا ما انا نعمة الله العاملة فيا لان ساعات الواحد لما يكون عنده موهبة بعد شوية يعتبرها بتاعته فعلا خلاص بقى ينسى ان دي فضل من ربنا لكن يوسف لغاية الوقت ده فاكر كويس انها ليس لي مش لي انا الكلام ده اذا كان في حاجة يبقى لربنا المجد كله لربنا الله يجيب بسلامة فرعون عنده لسان حلو يعني ربنا يطمن على سلامتك احكي وانا اقول لك فقال فرعون ليوسف اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر وهو ده سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحادثة الصورة فارتعت في روضة ثم هو, هو ده سبع بقرات اخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها فكان منظرها قبيحا كما في الأول ما استيقظت هنا بيزود في الشرح شوية بيقول بعد ما كلوا البقرات فضلوا شكلهم برضه كأنهم ما كانوش حاجة لسه رفيعين وشكلهم قبيح ثم رأيت في حلمي وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع ساعات يقولوا لما الحلم يتكرر بنفس المعنى ممكن تبقى رسالة طبعا مش كل الأحلام اللي بنحلمها رسائل عشان محدش يتهوس يعني لكن بعض الأحلام بتبقى رسائل ساعات يستدل على انها رسالة ان الحلم يتكرر كذا مرة في كذا ليلة او في نفس الليلة ورا بعض فيحس الواحد انها رسالة واضحة من ربنا الحاجة التانية الحلم ده كابوس ليه لانه حاجة حلوة ملخص الحلم بتاكلها حاجة وحشة وتلتهمها خالص الحلم ده لو خدناه كده كتأمل في كوابيس كتيرة في حياتنا ساعات مثلا الواحد ينشغل يقعد يجمع فلوس ويشتغل وما يربيش ولاده كويس ولما يكبر اكتشف ان كل اللي عمله كل تعبه كل الفلوس اللي حوشها ولاده فرتكوها وضاعوا وما مشيوش كويس فيحس ان السبع سنين القبيحة كانت السبع سنين الثمينة فاهمين المعنى اول واحد يهتم جدا بالدنيا وبعدين في الاخر الدنيا تديله يعني ايام وحشة وايام صعبة كل اللي اداه ده وكل اللي عمله ما يلاقيش ما يلاقيهوش يلاقيه اتبخر يلاقيه اتاكل او احيانا تبقى في خطايا في حياة الواحد تبدو قبيحة وهزيلة والواحد عمال يجمل في نفسه ويزين في نفسه لكن شوية الخطايا اللي في حياة الواحد دول ياكلوا الخير اللي في حياته يعني ايه يعني ممكن يكون واحد متدين بس في حتة كذب في حياته الكذب ده ممكن يضيعه ممكن يضيعه خالص ويضيع ابديته يقول انا بروح الكنيسة وبصلي وبقرا الانجيل وبخدمه بتاع طب والكذب من سبع من السبع القبيحة اللي ممكن تاكل السبع الثمينة يعني الخطية قد ما هي قبيحة وهزيلة لكن ممكن تاكل الخير اللي في حياة الواحد والسنابل الرقيقة الملفوحة دي ممكن تاكل السنابل الثمينة فعشان كده الواحد لازم يحافظ على الخير اللي عنده لألا تأتي أيام صعبة ما يقدرش يحافظ فيه لكن ده تأمل يعني خلينا نشوف الحلم هيفسره ازاي البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين هي حلم واحد البقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا هو الأمر الذي كلمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع بعض الأحلام بتبقى للمستقبل هو ده سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر ثم تقوم بعدها سبع سنين جوع فينسى كل الشبع ينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض ولا يعرف ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه يعني خلاص هتبتدي سبع سنين الخير وراها هتيجي سبع سنين جوع هياكلوا كل الخير اللي شافته الأرض فالآن شوفوا بقى يوسف مش بس فسر الحلم لأن ربنا مديله حكمة واللي حضر منكم مؤتمر الحكمة يفتكر الحكمة مرتبطة جدا بكلمة كان الرب معه كل ما الواحد يبقى قريب من ربنا يبقى عنده حكمة تلقائية ها ما كانش عنده حكمة في الأول يوسف فعلا ما كانش عنده حكمة في الأول لو تاخدوا بالكم سنين الأيام الصعبة اللي شافها والبير والسجن وبيت فوتيفار والذل وكل ده والصلاة الطويلة والتنهد قدام ربنا والتذلل وعشرة العبيد وعشرة المساجين وعشرة علم علمه حكمة واداله نعمة قدام ربنا لأنه اتذلل واتضع جدا ونسي القميص الملون ونسي العز عظمه نشف استحمل أيام صعبة الآلام والتجارب بتدي بركات كثيرة أوي منها الحكمة فهنا بحكمة شديدة بسرعة قال لفرعون إيه الآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سنين الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع قال له أحسن حل بدل في سبع سنين وحشة جاية حط واحد حكيم يشغل تحت ايديه نظار نظار دي كلمة ناظر يعني أسقف عندنا ودول ياخدوا جزء من حصاد الأرض وقت سنين الخير واعمل مخازن كبيرة قوي وجمع قمح في كل مدينة في مصر واحفظه لغاية ما تيجي سبع سنين الجوع وانت اللي تصرف على الناس وانت اللي توزع الأكل في سنين سنوات الجوع يبقى ذخيرة ليك فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده برضه ربنا بيدي نعمة كان ممكن قوي فرعون يقول ايه يا عم مين اللي يعيش كان ممكن يقول يعني هنقعد نخزن على ايه الارض واضح انها مش معقول في يوم وليلة تقلب من خير خضرة قوي لصفرة قوي يعني عمرها ما حصلت مصر عمرها ما شافت جوع سبع سنين كان ممكن ما يصدقش وكان ممكن ما يعجبوش الكلام وكان ممكن ما يرتاحش للتفسير وحتى لو عجبه الكلام كان ممكن ما يرتاحش للحل كان يفكر بطريقة تانية لكن ربنا بيدي نعمة لأن ده المعاد اللي كان ربنا محدده أن يوسف يطلع بقى من الذل للمجد فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله الحكاية مش بس كلام حلو هم شافوا في روح الله دي اتكررت بعدها بألف سنة في حياة دانيال ان برضه بلشسر ونبوخذ نصر كانوا يقولوا على دانيال الرجل الذي فيه روح الآلهة القدوسين الروح القداسة في الراجل ده روح ربنا في الراجل ده فكانوا يعملوا له خطر جدا ويلجأوا له في كل مشكلة ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا شوفوا يوسف مين الله هنا ده فرعون ما يعرفش الله بتاعنا لكن لأن يوسف كان بيتكلم ببساطة عن إلهه ويقول له لو تاخدوا بالكم في الحتة اللي فاتت كان بيقول له إيه آه من قبل الله أيوة عدد 32 فيقول له لأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه فيوسف بيتكلم عن إلهه عادي لو واحد في مكان يوسف كان ممكن يخجل يقول أقول الله إزاي ده يضحكوا عليا إله العبرانيين بالنسبة لهم يعني إله مش محترم لأن هم عندهم آلهتهم المصريين لكن يوسف بيحب ربنا ويتكلم عنه ببساطة اتكلم عنه بتلقائية فبيقول له ربنا بيقول لك الحق بسرعة لأن الموضوع ماشي بسرعة وربنا قرر وربنا بيعمل وربنا بيقول عمال يتكلم عن ربنا وسط كلامه الدارج فقام فرعون اتأثر وقال له ربنا يعني كأنه آمن بربنا بتاع يوسف فبيقول له آه بعدما أعلمك الله كل هذا بدل ربنا قال لك كل ده فبقى يتكلم نفس اللغة بتاعت يوسف كأنه آمن بإله يوسف لا ليس بصير وحكيم مثلك هنلاقي في حد يعرف ربنا زيك ولا حكيم زيك أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي إلا أن الكرسي أكون في أعظم منك يعني إيه يعني تبقى أنت الرئيس في مصر كلها وكل الناس تحترمك وتحبك بس أنا أكون أعلى منك شرفيا زي مثلا نظام انجلترا ملك كده في الصورة وبعدين رئيس الوزراء هو اللي بيحكم البلد والحكومة والكلام ده هو اللي يدبر يعني لكن في رئيس شرفي او ملك شرفي كده انت تكون على بيتي شوفوا منين ما كان بيروح يوسف كان على بيت فوتيفار وفي السجن كان على بيت السجن وهنا على بيت مصر على بيت فرعون وكأن ربنا ساعات يربي الواحد في ظروف صعبة جدا لرسالة مهمة جدا أتاري يوسف كان محتاج قبل ما يقود مصر كلها أعظم بلد في التاريخ ساعتها ساعتها على الأقل كان لازم يقود شوية عبيد في بيت فوتيفار وكان لازم يقود شوية مساجين في بيت السجن عملية مهينة وناس صعبة ودماغها ناشفة وما عندهمش مبادئ ونجح معاهم كده يقدر ينجح في المستويات العالية كان ربنا كان بيعمل اعداد خدام ليوسف ده 13 سنة ما بين البير والفوتيفار والسجن وكلها بهدلة وكلها تعب وكلها مشاكل وكلها صلاة وفي الآخر يطلع مرة واحدة يبقى رئيس وزراء مصر وهنعرف دلوقتي يبقى مخلص العالم ساعتها هيتسمى كده هيتسمى مخلص العالم لأن هو اللي هينقذ العالم ساعتها من الجوع ثم قال فرعون ليوسف انظر جعلتك على كل أرض مصر وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه شوفوا بقى العز ابتدى بقى بعد كل الذل والبهدلة آخر مرة كان قميص ملون قبلها ب 13 سنة بعد كل بعد بعدها كله بهدلة 13 سنة من البهدلة وكلها إعداد ساعات يجي على الواحد أيام صعبة الأيام الصعبة لازم ليها دور في تشكيل الإنسان ولازم ليها دور في خلاصه ولازم ليها دور في رسالته الأيام الصعبة ليها دور في رسالته مرة يعني حد قال لي أنا عديت على بظروف صعبة جدا في جوازي بس أنا دلوقتي بعرف أنصح ولادي وأحفادي والشباب لأني شفت أيام صعبة قوي فأنا حسيت الأيام دي فادتني جدا بقيت بقول خبرات أعتقد أنها كلها حكمة وبوصي توصيات مفيدة جدا ولما حد يقول لي ده كلام نظري اقول له بص ما تقولش نظري انا عشته وانا دقته وانا جربته طب كانت ايام صعبة بس الايام الصعبة دي كانت ميراث وثروة لخدمة ناس كتير قوي بعد كده وهكذا مفيش واحد في حياته ايام صعبة الا وهيكون لها دور في خلاص نفسه وغالبا دور في رسالته انه ممكن الايام الصعبة دي تخدمه جدا وتفيده جدا في رسالته بعد كده خاتما من يده خاتم ده دايما رمز للملك او للسلطة وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوس وضع طوق ذهب من عنقه وأركبه في مركبة الثانية ونادوا أمامه اركعوا وجعله على كل أرض مصر وقال فرعون ليوسف أنا فرعون بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر يعني إيه يعني حركة في مصر ما تحصلش غير من غير بإذنك بدونك مفيش واحد يحرك ايده ولا رجله في مصر شوف التعبير عارفين التعبير ده اذا كان يوسف رمز للمسيح له المجد يبقى ربنا بيقول لنا ايه كل ما تصنعوه ان كان بقول او بفعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب به يعني ان كان يوسف بقت كل حركة في مصر كل همسة لازم تطلع باسم يوسف فاحنا كل حركة وكل همسة وكل خطوة وكل فعل في حياتنا لازم يبقى على اسم ربنا يسوع له المجد ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح أو فعنيخ يعني مخلص العالم وأعطاه أثينات بنت فوتيفار كاهن أون زوجة فخرج يوسف على أرض مصر يعني بصوا البركات جت كلها في يوم واحد هو كان كل اللي بيحلم بيه ايه ان الراجل يفتكره عبد فرعون ويشفع له يقوم يطلعوه من السجن يطلع شحات يطلع حافي زي ما يطلع بس يطلع من السجن لانه بقاله سنين في السجن طبعا يوم ما يحلم اكتر من كده يحلم بجلابيه نظيفه لو زودها قوي وحلم زياده قوي يلاقي بنت غلبانه كده يتجوزها ويعمل عشه ويعيش في مصر يعني يوم ما يحلم يعني لكن عشان مرة واحدة يلاقي نفسه طلع من عبد مسجون عبد ومسجون إلى رئيس وزراء مصر ويناسب رئيس كهنة مصر طبعا انتوا انتوا دارسين فرعوني شوية وعارفين الكهنة وسلطتهم زمان كهنة مصر اللي هم الفراعنة كان يعني تاني راس بعد الفرعون رئيس الكهنة اللي يروح منكم الآثار والحاجات دي يعرف الكلام ده فياخد بنت رئيس الكهنة وفرعون بنفسه يقول له مفيش حركة في مصر إلا باسمك ويلبس خاتم فرعون وقلادة ذهب على عنقه ويركعوا قصاده خلي بالكم أول ما ركعوا قصاده افتكر إيه الأحلام بدأت تتحقق الأحلام بتاعت زمان اللي جابت له الكلام بدأت بتتحقق بقت في حزم بتنحني قصاده بقى في كواكب بتركع قصاده لكن لسه لسه ال 11 كوكب ولسه الشمس والقمر مش هم دول لكن اهو بدأت الحكاية فيها كلها مجد وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر وخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر خلينا دايما حافظين النهاية دي انه اي ايام صعبة لازم وراها خير وحتى لو الخير ده كان في السم يعني اقصاها ايه تدوم الايام الصعبة لغاية ما تسلمنا الباب الملكوت طب وبعدين الملكوت كله فرح كله خير كله خاتم وكله ذهب وكله عز وكله مجد لكن لازم الأيام الصعبة تقدمنا إلى الفرح وتجهزنا للمجد وعلى قد ما الواحد يتذل ويتضع وما يسيبش ايد ربنا على قد ما ربنا يرفعه تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمان الافتقاد يعني في زمان اسمه زمان الافتقاد يجي زمان كده يقول افتقد بقى اولادي يا رب ده بقى لهم سنين ده ياما صرخ وهو في السجن ياما صرخ وهو في بيت فوتيفار انقذني من الست المفترية دي ياما صرخ وهو حاسس بالظلم ومش لاقي حد يسمع له معلش في زمان انت ما تحطوش في دماغك وما تعرفوش وما تحسبوش ويمكن كان يوم ايها في السجن كان نايم وكان ما بيفكرش خالص يطلع ومش على باله وإلا مرسال جاي بيقول له تعالى فرعون عاوزك بدون أي آآ آآ يعني سوابق أو مقدمات وأثمرت الأرض في سبع سنين الشبع بحزم فجمع كل طعام جمع كل طعام السبع سنين التي كانت في أرض مصر وجعل طعاما في المدن طعام حقل المدينة الذي حواليها جعلوه فيها وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد يبدو يوسف كان ناوي عد عشان يعرف برضه هيصرف ازاي بعد كده فكان يحط مثلا كل شوال يديله رقم من كتر ما كانوا بيجمعوا قمح خلاص ما بقوش على حين يعدوا فلم يكن له عدد هنا الخير لما يجي بكثرة لكن مش بس الخير الخزين بكثرة فكرة الخزين دي فكرة مهمة روحية المسيح مرة قال لنا مثل عن الخزين اللي هو بتاع العذارى الحكيمات لأن العذارى الحكيمات فرقهم عن الجاهلات مش المنظر ولا المصابيح ولا كونهم عذارى ولا حتى انتظار العريس كل ده زي بعض الفرق ان الحكيمات مخزنين زيت مخزنين لأيام صعبة مخزنين لزمان تاني مخزنين لما يجي العريس يلاقوا الخزين يطلع يعني ايه عند الرهبان تعبير مشهور يقولوا ايه اعمل في شبابك عشان ترتاح في شيخوختك احنا المثل ده عندنا في العالم بس بشكل مادي يعني ايه اتعب وحوش عشان الفلوس تسندك وانت عجوز وطبعا كلام فاضي الفلوس لا بتسند ولا بتعمل حاجة والعمر بيتسرق لا هم بقى يقصدوا بالمعنى الروحي ان الشاب يقدر يحفظ يحفظ مزامير كتير اول ما يدخل الدير لان لما يكبر مش هيعرف يحفظ يحفظ الحان كتير يعمل مطنيات كتير لانه لما يعجز مش هيعرف يعمل مطنيات يقدر يصوم للغروب وللعشاء لانه يمكن لما يعجز يبقى في امراض ما يقدرش يصوم فيعمل في شبابه يخزن ليه لانه لما يبقى رجل صلاة ورجل مسك ورجل صوم لما يبقى كبير ما يجدش صعوبة في الصوم جسمه اتعود لما يكبر مش مش محتاج يقرا حتى لو عينيه ضعفت هو خزينة مزامير عمال يطلع من جواه لانه حافظ فاهمين الفكرة ادي فكرة الخزين هتيجي ايام صعبة هتيجي ايام قاسية يمكن أب ابسط مثل ليها هو السن والعمر لكن بتيجي ايام قاسية ايام فيها فطور ايام فيها تجارب ايام فيها حزن ايام فيها آآ آآ اضطهاد طب احنا خزنا للايام دي ولا لا احنا عندنا خير اهو عندنا وقت نقعد نقرا الانجيل ما نقرا ما يمكن يجي وقت ما نلحقش نقرا عندنا كنايس مفتوحه ما جت ايام على الكنيسه ما كانتش الكنايس مفتوحه عندنا إدبية وعندنا إنجيل وعندنا جت أيام كانوا بيقطعوا الحاجات دي ويحرقوها في أيام ممكن تيجي صعبة خزنت للأيام دي خزنت لسبع سنين الجوع ولا بتاكل أكلتك في يومك ومالكش دعوة بكرة لا خزن وولد ليوسف ولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع البركة يعني إن هو في سنين الخير جاله ولدين ولدتهما له أسنات بنت فوتيفار كاهن أون دعا يوسف اسم البكر منسى قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي خلي بالكم الاسم ده منسى ده أو ساعات يسموها منسي دلوقتي في أسمعنا هي في الأصل أظن منسى لكن هي ببساطة كل ما ينادي ابنه يفرح ليه لأن كل ما يناديه يفتكر أن ربنا نساه تعب عوضه عن كل الغلب اللي شافه يعني كل ما ينادي منسى ابنه يقول يا سلام نسيت الغلب اللي أنا كنت فيه ده أنا يبقى عندي ولد ده أنا اللي ما كنتش طايل أطلع من السجن يبقى عندي واد حلو كده بيمشي وبيجري ومبسوط فالأسماء دايما ليها معاني حلوة حلوة لأنك تسمي ابنك اسم قديس أو اسم فضيلة تبقى رسالة روحية ليك كل مرة كل الأسماء القديمة في الكتاب كانت دايما ليها معاني روحية بحيث أن الواحد وهو بينادي ولاده ياخد معنى روحي فيبقى متحاصر كده بالمعاني والفضائل الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي يعني ربنا عوضني ونساني حتى بيت أبويا ما بقتش محتاجه دلوقتي أو ما بقتش تعبان من الموضوع ده ودعا اسم الثاني إفرايم إفرايم يعني مثمر قائلا الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي إفرايم يعني غنى يعني ثمر يعني خير يعني كثرة فبيقول ده عندي واحد بيفكرني ان انا ياما اتمررت وربنا رفع المرار وواحد بيفكرني ان الخير ملوش اخر كلها حاجات حلوه ومنسى وفرايم دول بقى هيكملوا معانا في العهد القديم كله يعني دول سبطين كبار قوي بعد كده ثم كملت سبع سنين الشبع الذي كان في أرض مصر وابتدأت سبع سنين الجوع تأتي كما قال يوسف فكان الجوع في جميع البلدان وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز ولما جاعت جميع أرض مصر صرخ الشعب لفرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا ليوسف لما صوتوا فرعون قالوا له الأكل خلص قال لهم روحوا ليوسف أنا مالي أنا ما اعرفش حاجة خلاص يوسف اللي عنده الحل دايما والذي يقول لكم افعلوا كلمة جميلة قوي وصية جميلة قوي عارفين مين اللي قال نفس التعبير بالظبط العذراء برافو عليكم مهما قال لكم فافعلوا من وقت يوسف كده قال لهم روحوا اللي يوسف يقول عليه اعملوه فالعذراء لما جم العبيد يشتكوا الخمرة خلصت قالت لهم روحوا ليسوع واللي يقول لكم عليه اعملوه مهما قال لكم فافعلوا وكان الجوع على كل وجه الأرض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين واشتد الجوع في أرض مصر واحد يقول طب يبيع ليه البيع هنا نوع من النظام لأن لو وزع الناس هتاخد أكتر من طاقتها ومش مش هتقدر قيمة إنه في غلا وفي جوع وفي قحط فلازم يبيع والبيع ده مش بياخده في جيبه ده لصالح فرعون ودي كانت سياسة مصر إن فرعون يملك مصر يعني تبقى الأراضي ملكه فهو كان بيحقق سياسة البلد جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض فلما رأى يعقوب آه رحنا كنعان بقى هنسيب مصر ونرجع كنعان أنه يوجد قمح في مصر احنا فات فات كام سنة على كده مين شاطر عشرين احنا ابتدينا القصة 17 سنة دلوقتي هو 30 وسبع سنين خير عدوا وبدأنا سنين القحط فيبقى عدى 20 سنة ما شافش أبوه ماشي 17 سنين سنة لما بعتوا أبوه يفتقد ولاده وما رجعش يفتقد إخواته وما رجعش فاكرينها كان عمره 17 سنة فضل ما بين السجن والكلام ده لغاية ما طلع وزير 30 سنة عدت عليه سبع سنين خير عمال يحوش ويأمن مصر كلها بدأت سنوات القحط كان كان عدى على تركه ليعقوب أبوه 20 سنة قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض يعني بيقول لهم ايه الخيبة اللي انتوا فيها دي قاعدين تبصوا لبعض ليه بيقولوا في قمح في مصر واحنا مش لاقيين ناكل قال اني سمعت انه يوجد قمح في مصر انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت فنزل عشرة من اخوة يوسف العشرة دول ناقصين مين ليشتروا قمحا من مصر واما بنيامين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع اخوته لانه قال لعله تصيبه اذية فات عشرين سنة ولسه يعقوب متعقد خايف على الصغير لأن يوسف راح واللي من حس رحيل فاضل بنيامين وفي نفس الوقت مع ان بنيامين كبر دلوقتي يعني عدى العشرين سنة على الأقل يعني يوسف لما راح لأخواته كان 17 بنيامين دلوقتي بتاعته 25 مثلا لكن هو مش عاوز يبعته في حته فأتى بنو إسرائيل يشتروا بين الذين أتوا لأن الجوع كان في أرض كنعان وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض خلي بالكم جم كل الناس كانت تعمل ايه ده رئيس وزراء مصر فأي حد يدخل يسجد للأرض الأول فهم هيعملوا زي غيرهم فدخلوا الطابور العشرة وسجدوا هنشوف لما نظر يوسف اخواته عرفهم عرفهم طبعا يوسف يعرفهم لان ما اتغيروش كتير شوية شعر ابيض وخلاص لكن هي نفس الجلاليب ونفس الشكل لكن يوسف شكله اتغير خالص لابس تاج ولابس قبها ومحدش بقى فاكره خالص يوصل لكده فمحدش متخيله تنكر لهم مرضاش يعني يعرفهم بنفسه وتكلم معهم بجفاء هنشوف ليه وقال لهم من أين جئتم فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما وعرف يوسف إخوته أما هم فلم يعرفوا فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم يعني أكيد لما كان يقعد ياخد خلوة بالليل يقول له يا رب أخيرا اتحقق الحلم شفتهم سجدوا مصادي معقول سجدوا هم لسه مش داريانين ان هم بيسجدوا لما كانوا بيتريقوا عليا زمان ويبهدلوني سجدوا لي النهاردة من غير ما يعرفوا فقال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم هو خد دخل فيهم شمال قال لهم انتوا جايين من فين قالوا له من كنعان قال لهم يبقى لازم جواسيس انتوا جايين عاوزين تروا عورة الأرض عورة الأرض يعني تشوفوا الأرض المفتوحة قصادكم عشان تعرفوا الدخول من فين والخروج من فين والجيش لو معاكم يجي ازاي جواسيس شغل جواسيس يعني طاروا الارض عارية مكشوفة قصادكم بحجة ان انتوا جايين تشتروا فتعرفوا البلاد دي يدخلوها ازاي قالوا لا ولا يا سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما نحن جميعنا هو عاوز عاوز يهزهم ويشوف اتغيروا ولا لا فهيبان نحن جميعنا بنو رجل واحد احنا مش مش جيش ولا قراء احنا اخوات نحن امناء امناء ماشي ليس عبيد الجواسيس فقال لهم كلا بل لتروا عورة الأرض جئت هو عاوز يحطهم في موقف يعني يعصرهم شوية عشان هي يطلع يطلعوا اللي جوه فقال عبيدك 12 أخ نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان واحد من المفسرين بيقول هو عمال مستني يسمع كلمة واحدة ايه هي عايش ولا مش عايش لأن هو كل اللي شغله أبويا عايش ولا لا عاوز يسمعها منهم فعمال يقررهم نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان وهو الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود هو كده ارتاح فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم برضه مش راضي يتركها بهذا تمتحنون وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا برضه يقولوا أنه غالبا قصد يعمل حاجة هو اتمرر من إيه أنه كان الصغير وما كانوش بيحبوه فكان عاوز يعرف بيحبوا بنيامين ولا لا هيأذوا بنيامين ولا لا لسه فيهم الكراهية بتاعت زمان ولا لا حسوا بغلطتهم ولا لا الأيام علمتهم حاجة ولا لسه فقال لهم طيب بدل انتوا قلتوا ليكوا أب وليكوا وانتوا 11 وفي واحد غايب طب هاتوا الغايب هاخد من كلامكم أمارة إن كنتوا صادقين هاتوا لي أخويا مش أخويا هاتوا لي الصغير اللي انتوا قلتوا عليه فاهمين هو جابها ازاي يعني بدل قلتوا كلام أنا هاخد من كلامكم لو صادقين هاتوا لي أخوكم أرسلوا منكم واحد ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق وإلا في حياة فرعون أنكم لجواسيس هو أصله لو ما يفرقش معاهم هتلاقوا هيتسابوا في السجن واللي هيروح ده مش هيرجع وهو حركاتهم وحشين مع بعض هو ده اللي هو عارفه عندهم فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام فابتدى يدوقهم شوية من الكاس دخلهم السجن ثلاث ايام عشان يديهم فرصة ايه يراجعوا نفسهم يدوقوا شوية يعني ايه سجن هو قعد سنين بس هو سجنهم ثلاث ايام وقلبه وجعه طبعا لانه زي ما ربنا كان حنين عليه يوسف حنين على اخواته برضه ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيه انا خائف الله انا مش هسجنكم ان كنتم امناء فليحبس اخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم لهم طب نعمل بالعكس هخلي واحد بس وروحوا وخذوا القمح لألا تكونوا صادقين فعلا بس ترجعوا معاكم أخوكم وأنا هحبس واحد هنا قصاد أخوكم وأحضر واحضروا أخاكم الصغير إلي فتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا وقالوا بعضهم لبعض حقا خلي بالكم بقى إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة ساعات الواحد ما يفوقش غير لما تيجي عليه أيام صعبة يبتدي يراجع نفسه أو لما ربنا يشد عليه شوية يبتدي يفتكر إن هو ظلم حد أو لما يتظلم يفتكر إن هو كمان كان ظالم فهنا افتكروا إن أخوهم لأن هنا هم عمالين يسترحموا يوسف افتكروا أن أخوهم كان بيسترحمهم في وقت وهم مش راضيين يرحموه لذلك جاءت علينا هذه الضيقة فأجابهم رأوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأسموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهو ده دمه يطلب ضميره متحرك ربنا بيطالبنا بدمه دلوقتي وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم خلي بالكم الحوار ده داير بينهم وبين بعض بالعبري أو بالأرامي أو بلغتهم الوحيد اللي عارف اللغة دي مين يوسف يوسف طبعا عامل نفسه بيتكلم فرعوني طبعا هو اتعلم فرعون لأن الترجمان كان بينهم يعني ايه يعني الترجمان كان بينهم بس مش بيترجم كلامهم مع بعض فسايفينه مش بيقول لي يوسف ففاكرين يوسف مش فاهم فاهمين الفكرة لأن أي شعب جاي يشتري في ترجمان بيفسر واخدين بالكم بس الكلام الجانبي اللي بينهم وبعض مش مطلوب يوسف يعرف لكن يوسف سمعه فتحول عنهم وبكى يوسف لأن قلبه برضه فيه رحمة وافتكر الذكريات وحس ان قلبهم اتحرك اخيرا لما حس ان هم بدأت التوبة في حياتهم وبيقولوا ربنا هيطالبنا بدم اخونا واخونا استرحمنا وما سألناش فيه والضيقة دي جت علينا بسبب اللي عملناه فيه هو لما سمع الكلمتين دول منهم تحول عنهم وبكى واضح ان يوسف ده قلبه يعني رقيق وما بيحتملش حتى ان حد يتأثر قصاده ثم رجع اليهم وكلمهم واخذ منهم شمعون وقيدوا امام عيونهم واحد منهم يعني يعتقد ان ده بالذات كان اكثرهم قسوة يعني ثم أمر يوسف أن تم- تملأ أعويتهم أوعيتهم قمحا وترد فد- فضة كل واحد إلى عدله العدل اللي هو الكيس اللي بيحطوه في الخيل ده في الفلوس وأن يعطوا زادا للطريق ففعلوا ففعل لهم هكذا فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا الحمار في المنزل رأى فضته وإذا هي في فم عدله فقال لإخوته ردت فضتي وهي في عدلي فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم من بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا ما بقوش فاهمين ده هم رايحين يشتروا فدفعوا فضة وخدوا قمح بقى معاهم قمح وهم راجعين لقوا الفضة اللي دفعوها رجعت تاني كل اللي دفعوه ال- ال- ال- العبيد وهم بيعبوا الحمير قمح كان عندهم أوامر حطوا الفضة كمان في مكانها فطبعا استغربوا جدا ايه اللي بيحصل ده فابتدوا يقولوا يا رب ايه اللي بيحصل ما صنعه الله بنا ربنا بيعمل ايه ابتدوا يفكروا في ربنا حاجة غريبة ازاي الفلوس رجعت واحنا معانا القمح فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض فقلنا له نحن أمناء لسنا جواسيس نحن اثنا عشر أخا بنو أبينا الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان فقال لنا الرجل سيد الأرض بهذا أعرف أنكم أمناء دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا واحضروا احضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء فأعطيكم أخاكم وتتجارون في الأرض وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا سرت فضة كل واحد في عدله فلما رأوا سرت فضتهم هم وأبوهم خافوا فقال لهم يعقوب أعدمتموني الأولاد يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخدوه صار كل هذا علي يعني واحد بقى بي- بيندب يومه يا عيني قال لهم وبعدين في اللي بيحصل ده هو يوسف راح وشمعون كمان راح وبتقولوا لي ناخد بنيامين يعني انا بأذكم وبعدين جايب الذنب عليهم من غير ما يقصد خلي بالكم قال لهم أعدمتموني الأولاد لما يكون واحد متغاظ يدعي على اللي قصاده كده لكن هي طلعت منه مظبوطة لأن هم السبب في كل المشاكل قال لهم أعدمتموني الأولاد سبتوا شمعون كمان وكلم رأوبين أباه قائلا اقتل ابني إن لم أجيء به إليك سالم آه، سلمه بيدي وأنا أرد إليك على بنيامين قال له اديني بنيامين أنا هرجعه لك بإيدي ولو ما رجعش بنيامين خد ابني مكانه موت ابني فقال لا لا ينزل ابني معكم لا يعني لا صلى ما كلب مش هتروح ما تروحوش مصر تاني لأن أخاه مات وهو وحده باقي فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوي عايز أعلق بس على كلمة كلمنا سيد الأرض بجفاء طبعا إن كان يوسف رمز للمسيح له المجد أحيانا نتصور ان المسيح بيكلمنا بجفاء او بيعاملنا بشيء من القسوة طبعا في الاخر القصة تكتشفه ان يوسف ده هياخدهم في حضنه ويقعد يبوس فيهم لكن هو بيمثل الجفاء ساعات المسيح له المجد عشان يظبطنا ويبكتنا ويتوبنا ويصلح أخضاء- اخطاء فينا يعاملنا بشيء من الجفاء او نحس احنا كده انه بيشد علينا شوية او بيحطنا في موقف صعب او بيتهمنا باتهام احنا مش قده ويكون ده كله لينا ويكون من ورا قلبه لان اللي كان بيعاملهم بجفاء كان خد جنبه وعمل ايه تحول عنهم وبكى فاهمين يعني مش مش طالع من قلبه الجفاء ده فحتى لما المسيح له المجد يشد علينا آه، من جوه بيبقى بيبكي خلي بالكم المعنى ده ممكن يعاملنا بجفاء لكن يتحول عنا ويبكي يعني يشد علينا وهو نفسه متألم لأنه بيعمل كده معانا بس ما ينفيش معانا حاجة تنفع غير كده وكان الجوع شديدا في الأرض طبعا ربنا لازم يظبط الحكاية فهو كده قال خلوا شمعون خلاص مش عاوز بس بنيامين لا طبعا اللي هيحصل ايه القمح هيخلص وسنوات الجوع مش راضية تخلص فكده كده هيحتاجوا تاني وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليل من الطعام فكلموا يهوذا قائلا إن الرجل أشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم قال له لا ما نقدرش نرجع غير لما يكون بنيامين معانا دي ما فيهاش فصال فكلمه وإن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما ولكن إن كنت لا ترسل لا ننزل لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم لا ترون وجهي من غير ما يكون أخوكم معكم فقال إسرائيل لماذا أتأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا كان لازم تقولوا له أن ليكوا أخ يعني معناها كده فقالوا إن الرجل سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل أبوكم حي بعد أتاري يوسف سأل السؤال ده بس ما تذكرش في السيناريو اللي فات يوسف سألهم من وسط الكلام لأن هو ده السؤال اللي شغله أبوكم لسه عايش هل لكم أخ هو عاوز يطمن على أبوه أخوه أقرب ناس ليه فأخبرناه بحسب هذا الكلام هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم وقال يهوذا لإسرائيل أبيه إسرائيل اللي هو يعقوب أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وأنت وأولادنا جميعا قال له كده هنموت لو قعدنا كده هنموت هات بنيامين ننزل نطلع الأكل أنا أضمنه من يدي تطلبه إن لم أجيء به إليك وأوقفه قدامك أصير مذنبا إليك كل الأيام لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين قال أبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا خلي بالكم شوفوا يعقوب هيقول إيه خذوا من أفخر جني الأرض في أوعيتكم وانزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان دي, دي حاجات طبية كانت في الصحراء بتاعتهم وقليلا من العسل وكثيرا ولازما وفستقا ولوزا حاجات يعني في بلاد كنعان تطلع من الأرض مع أنها قحط أو يعني فقيرة لكن في بعض الحاجات النادرة تعتبر هدية ثمينة للمصريين وخذوا فضة أخرى في أيديكم والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا اللي يعرف يعقوب يقول دي ما تطلعش منه أبدا يعني اللي يعرف يعقوب في أول حياته اللي بيضحك على أخوه بأكلة عدس عشان يشتري بكورية واللي لعب بلبان 14 سنة يضحك عليه ويخدعه في بعض وفي منتهى اللقم عشان ياخد فلوس مش ممكن يعمل حاجة زي كده يقول لهم رجعوا الفضة لحسن تكون دخلت غلط يعقوب كبر وما بقتش الفلوس ليها طعم ولا ليها لازمة راح من قلبه حب المال راح منه الكذب واللؤم والغش حاجات جراحت مع التجارب ومع الآلام مع السن مع مع الصلاة نضف أبونا يعقوب بقى قديس عظيم مليان فضائل الحاجات بتاعت زمان اللي نعرفها عن يعقوب الصغير دي راحت خالص بقى يقول لولاده الفضة اللي دخلت اكياسكم رجعوها لان دي مش حقنا وخدوا فضة تاني عشان تدفعوا حساب القمح الجديد طب هما ما خدوهاش ودي لوحدها جت معلش الحق حق لحسن يكون عبد من عبيد فرعون غلط وحطها غلط شوفوا الامانة بقى والالتزام احنا فين 13 وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل فده يدعي لهم حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم فاهمين ازاي يعني برضو واحد بيتكلم بيأس قال لهم روحوا ترجعوا في شمعون وبنيامين بالسلامة ولو بقى هعدمكم هعدمكم كلكم يعني هعمل ايه يعني ما خلاص مفيش فايدة فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا إلى مصر وقفوا أمام يوسف فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر هو فرحان بيهم وفرحان بأخوه مش قادر يعبر فقال له دخلهم البيت وأعمل لهم وليمة تمام ففعل الرجال كما قال يوسف وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف فخاف الرجال إذ دخلوا إلى بيت يوسف شوفوا ربنا يبقى عاوز يكرمنا بحاجة وإحنا نخاف منه يوسف دخلهم بيته عشان يغديهم ويبسطهم وهم اترعبوا قال لك بس هيقول علينا حرامية سرقنا الفضة ومش مش هنخلف وقالوا بسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا يعني اللي جه في بالهم ايه انه بس مسك عليهم ان هم سرقوا الفضه وهم ما سرقوش ما هو قبل كده قال لهم جواسيس وهم مش جواسيس بالاولى دلوقتي يقول لهم حراميه وهم مش هيعرفوا يبرروا نفسهم فقال بس هو حطينا في البيت هيتلموا علينا الرجاله بتوعه ويدونا علقه ونفضل عبيد طول العمر عنده فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي إننا نزلنا أولا لنشتري طعاما وكان لما أتينا للمنزل أننا فتحنا عدالنا وإذا فضت كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها فقد رددناها في أيدينا وأنزلنا فضة أخرى في أيدينا لنشتري طعاما لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا يعني ابتدوا يدافعوا عن نفسهم وهم المرة دي أبرياء بس شوفوا الذل بقى في شويه ذل ابتدوا يدوقوه يعني ان هم بيدوقوا لاول مره يعني ايه ظلم يعني ايه يبقوا خايفين من حاجه ما عملوهاش فقال سلام لكم انتوا مالكم مهزوزين ليه لا تخافوا الهكم واله ابيكم اعطاكم كنزا في عدالكم فضتكم وصلت الي ثم اخرج اليهم شمعون قال لهم ايه قال لهم إلهكم وإله أبائكم ده هو عاوز ينبههم لعلاقتهم بربنا هو اللي رجع لكم الفضة مش أنا أنتوا خايفين ليه؟ أنا مش بتهمكم بأي تهمة ما تخافوش إلهكم وإله أبيكم وده كان الاسم المشهور إله الآباء إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبيكلم لغتهم رجع لكم فضتكم وطلع لهم شمعون طبعا شمعون واكل وشارب ونايم ومبسوط مش سجن ولا حاجه وأدخل الرجل الرجال لبيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطوا الليقا لحميرهم وهيئوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعام ارتاحوا لغاية ما يوصل من شغله هياكلوا معاه وهم محضرين الهدية وعاوزين يتردوا بأي حاجة ويرجعوا فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه فحي هو بعد وفات عليها كم شهر وهو خايف على ابوه فاول سؤال ابوكم كويس هو مش عاوز يقول ابويا لكن هو ده اللي في قلبه فقالوا عبدك ابونا سالم هو حي بعد وخروا وسجدوا المرة دي كام 11 ال 11 كاملين الكواكب جت اهي فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه ثم قال الله ينعم عليك يا ابني واستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك ده فيلم يعني لازم يتعمل فيلم عشان تحسوها انه مجرد شاف اخوه ودعا له ما قدرش يمسك نفسه عاوز ياخده في حضنه فخد مخدع وقعد يعيط خد جنبه مش عاوز لسه يكشف لسه عاوز في حاجات تانية يعملها أحشاء حنت إلى أخيه طبعا المعاني دي أنا مش باخد تأملات كتير أنا بقرأ القصة بس كما هي لكن يعني يعني المفروض هو ده القلب النقي إن أحشاء الواحد تحن إلى أخوه وإن الواحد يخاف على خلاص إخواته ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه ركس عند المصريين كان المصريين ما يأكلوش مع العبرانيين يحتقروهم وعشان كده لما هينزل يعقوب وولاده هيدوهم معسكر في حتة بعيد خالص رمسيس دي بعيد خالص عن الأرض المصرية اللي فيها القرى المصرية عشان ما يختلطوش مع بعض فلما قعدوا ياكلوا دول بياكلوا في جنب وال11 في جنب ويوسف بياكل قدام الكل فجلسوا قدامه عملوا حركة غريبة شوية البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره فبوهت الرجال بعضهم إلى بعض قعدوهم رصوهم رصة تمام الكبير في مكانه واللي وراه واللي وراه ال11 اترتبوا وتستفوا كأنه معروف تاريخ ميلاده طبعا بصوا لبعض هم عرفوا منين عارفين الأقزام السبعة والحاجات دي اللي هي ناس تقعد كأن الناس عارفاهم طب رتبوهم ازاي الترتيب ده فطبعا كل واحد له مجده عند ربنا ورفع حصة من قدامه إليهم فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم خمسة أضعاف برضو البعض بيقول انه عمل كده عشان يشوف نظراتهم هيحقده على بنيامين لما يحط خمس أضعاف قصاده لسه بيغيره من القميص الملون ولا فكت العقدة واخدين بالكم فحط قدام بنيامين خمس أضعاف وشربوا وروا معه ثم أمر الذي على بيتي قائلا املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله برضه هو بقى حكيم جدا كان مو المفروض يقول بقى وخلاص لسه عاوز يطمن على محبتهم لبنيامين فهيعمل آخر مؤامرة عشان يطمن على موقفهم من بنيامين مستعدين يموتوه أو يستغنوا عنه ولا لا بيحبوا أخوهم الصغير ولا لا لسه دي شغلاه آه ووضع فضة كل واحد في فم عدله وطاس والطاس الفضة أقل العبيط كده طاسي اللي هي الكاس اللي كان بيشرب فيها حاجة كده مدورة واسعة يقولوا كانت خاصة جدا بالرؤساء وبتبقى من الجواهر الكريمة الحجارة الكريمة وبيعتبرها المصريين علامة التفاؤل أو يتفائلوا بالحاجات دي فتبقى حاجة خاصة جدا وغالية جدا فطاس يوسف نفسه اللي هي اللي بيشرب فيها دي طاس الفضة توضع في فم عدل الصغير اللي هو بنيامين وثمن قمحه ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به يعني عبد كده دخل في الضلمة وحط الكاس بتاعت يوسف في الكيس بتاع بنيامين مع الفضة ومع القمح ومع كل حاجة فلما أضاع الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا قال يوسف للذي على بيته قم اسع وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به أسأتم فيما صنعتم فمن هيعمل لهم يدل عليهم يعني هيبعت العساكر يقول لهم ايه حد يعمل كده بقى الراجل يديكم كل الخير ويعزمكم ويكرمكم وتسرقوا منه كاس الطاس بتاعه اللي هو بيتفائل بيه فأدركهم وقال لهم هذا الكلام فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان الكرامة بقى نقحت يعني احنا رجعنا الفضة اللي كانت حقنا هنسرق الطاس بتاع سيدك اه انت ازاي تقول كده فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهب الذي يوجد معه من عبيدك يموت ونحن أيضا نكون عبيدا لسيده يعني لو لقيته موت الراجل اللي تلاقي معاه الطاس واحنا كلنا نبقى عبيد في الحالة دي فقال نعم الآن بحسب كلامكم هكذا يكون هم طبعا مدبرينها كويس مصري الذي يوجد معه يكون لي عبدا وأما أنتم فتكونون أبرياء لا مش محتاجين ده كله احنا بس ناخد اللي نلاقي معاه الطاس ده اللي يبقى عبد فاستعجلوا ونزلوا أنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض نظام كل واحد بقى واخداه الكرامة وصعبان عليه وعمال يفتح شوف وفتحوا كل واحد عدلي ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير فوجد الطاس في عدل بنيامين فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة هو قال لهم أنا هاخد اللي هلاقي معاه طبعا لا احنا نرجع ازاي ما نقدرش نرجع ابتدى بقى يبان ان هم بيحبوا بنيامين وبيحبوا ابوهم لو كل واحد هيقول يا نفسي هنا خلاص لا لا هم ما يقدروش العشرة رجعوا ومزقوا ثيابهم لأنها مأساة غلطة بنيامين غلطتهم دلوقتي وهم كلهم مسؤولين عنها قدام أبوه فمش هيقدروا يرجعوا من غيره مهما حصل فدخل يهوذا وإخوته لبيت يوسف وهو بعد هناك ووقعوا أمامه على الأرض مش مجرد سجود يعني اترموا على الأرض خالص فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل قال يعني هو بيتفاعل هو طبعا ملوش في الحاجات بتاعة المصريين دي لأن التفاعل دي كانت حاجة وثنية يعني لكن يعني هو زيه زي المصريين في نظرهم فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي ماذا نتكلم وبماذا نتبرر يهوذا الحقيقة كان حكيم جدا في اللي هيقوله دلوقتي لأنه لو حب يعني يدور على حجج وأعذار مش هتقنع هو خد موقف المعتذر قال له احنا ملناش كلام ومفيش حاجة تبررنا وما نستاهلش الله قد وجد اسم عبيدك ربنا حطنا في ايدك مخطئين مش هنقدر نقول غير كده ها نحن عبيد لسيدي نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا قالوا له بص احنا غلطانين كلنا نبقى عبيدك ملهاش حل تاني لان احنا ربنا قفشنا واحنا معانا التهمة يعني فقال حاشا لي ان افعل ها افعل هذا الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا واما انتم فاصعدوا بسلام لابيكم قال لهم لا انا مش عاوز ده كله انا هاخد الصغير وخليه يروح ثم تقدم اليه يهوذا وقال استمع يا سيدي ليتكلم عبدك, عبدك كلمة في أذني سيدي ولا يحمي غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون بيكرمه يعني سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير مات أخوه وبقى هو وحده لأمه وأبوه يحبه يعني مش فاضل من ريحة أمه غير الصغير لأن أخوه مات وأبوه بيحبه قوي واحنا قايلين لك الكلام ده من الاول فقلت لعبيدك انزلوا بي الي فاجعل نظري عليه فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام ان يترك اباه وان ترك اباه يموت فقلت لعبيدك ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظروا وجهي فكان لما صعدنا لعبدك ابي اننا اخبرناه بكلام سيدي ثم قال ابونا ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام فقلنا لا نقدر أن ننزل وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين طبعا يهوذا بيحكيها بطريقته وكل ده مهم بالنسبة ليوسف خرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترث افتراسا ولم أنظره إلى الآن لأول مرة يوسف يعرف اتقال عليه ايه او القصة بتاعته اتحكت ازاي او وصلت لابوه ازاي فهنا يهوذا بيقول له ابونا عارف ان اخونا افترس افترسا هو ما قالش طبعا عملوا ايه ولم انظره الى الان فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي واصابته اذية تنزلون شيبتي بشر الى الهاوية فالان متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه يعني انا لو روحت ده يهوذا بيتكلم لابويا ومش معايا اخويا الصغير وروح ابونا فيه يكون متى راى ان الغلام مفقود انه يموت فينزل عبيدك شيبة عبدك ابينا بحزن الى الهوية يبقى احنا جنين على ابونا وموتناه وذلناه في اخر ايام فاحنا مش هنروح وخلي بالكم الطلب من الاولاني ايه من يهوذا مش بيقول سامحنا الطلب الحكيم بتاع يهوذا كلنا نفضل عندك عبيد محدش يروح خلينا كلنا عبيد لان مش هنقدر نروح من غير بنيامين هو برضه حس ان يوسف طيب ممكن يتغلب بحاجه لما قال له لا نسيب بنيامين قال له مش هينفع ما نقدرش نروح من غير الولد لان عبدك ضمن الغلام لابي قائلا ان لم اجيء به اليك اصير مذنبا الى ابي كل الايام اقولها لكم بمعنى روحي الواحد ممكن يقف قدام ربنا يقول له ما مش هروح السماء غيره معايا فلان فاهمين المعنى يعني ما ما تقبلنيش من غير فلان يعني تصل الشفاعة ان الواحد زي ما قالها بولس كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل انسبائي يعني ممكن الواحد يصلي يقول له يا رب فلان لازم يدخل السماء لازم تقبله لازم ترجعه انا مش عاوز ادخل السماء من غيره لازم ايدي في ايده لازم افرح ابويا بيه فاهمين المعنى فيهوذا هنا بيقوم بدور شفاعة جميل قال له انا ما اقدرش اروح لابويا من غير اخويا ما اقدرش اروح لربنا اقول له فلان ضاع ما ينفعش ده دور الشفاعة ده دور الاخ الاخ الاكبر دور الخادم اللي حاسس بمسؤولية عن اخوه الصغير حتى لو كان غلط لكن ما يقدرش يروح من غيره فيفضل يشفع فيه عشان يروح بيه فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام قال له طب أنا مكان عبدا لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته قال له أنا أفضل خدامك وروح بنيامين مع إخوته شوفوا بقى اتقلبت الآية خالص هنا يوسف عمال يسمع ويفكر بقوا مستعدين يحطوا نفسهم مكانه بنيامين بس بنيامين يطلع براءة الناس بقى يقولوا خلاص احنا مالنا جت في بنيامين لا ده هم خايفين جدا على ابوهم ودي ريحت يوسف قوي وكمان خايفين على بنيامين ودي بسطت يوسف قوي عارف ان هم ايه عقلوا وتابوا وفاقوا و- وقلبهم اتصلح لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي قال له أنا مش هقدر أشوف أبويا في الحالة دي أنا خليني عندك وخليه هو يروح فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه دي ثالث مرة خلي بالكم أول مرة شافهم دخل جوه وعيط لما شاف بنيامين ما استحملش تحول وبكى المرة دي لما يهوذا قال الكلمتين اللي فيهم حب وفيهم شفاعة وفيهم خوف على أبوهم وفيهم حرص على بنيامين قبلهم كلهم الصغير قبلنا كلنا لم يستطع أن يضبط نفسه ما قدرش يمسك مشاعره لدى جميع الواقفين عنده فصرخ اخرجوا كل إنسان عندي عني يعني طلعوا كل المصريين والعبيد سيبوني لوحدي مع الناس دول فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخواته بنفسه يعني لما كشف نفسه لإخواته عشان ياخدوا راحتهم في المشاعر والعتاب والكلام طلع كل الناس بره قال لهم سيبوهم لي لوحدي اقفلوا علينا فأطلق صوته بالبكاء فسمع المصريين وسمع بيت فرعون يوسف بيعيط يا نهار أبيض رئيس الوزراء بيعيط موضوع كبير قوي طبعا هو مش فاهمين الراجل ده بيعيط ليه لكن احنا كمان مش فاهمين هو بيعيط من الفرح ولا بيعيط من الحزن ولا بيعيط من التأثر وقال يوسف لإخواته أنا يوسف أحي أبي بعد ما قالوا لك حي هو دي أهم حاجة شغلات صحيح أبوي عايش فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه طبعا هم بقى إيه وقفوا كده مذهولين ومرعوبين وحاجة أب أعجب من أي تصور ومحدش فيهم كان يتخيل فحتى مش قادرين يجاوبوه على سؤاله بابا عايش ولا لا فقال يوسف لإخواته تقدموا تقدموا عارفين اللي بنقولها في القداس يبقى الواحد خايف يقرب من ربنا يقول له لا تقدم انت عامل عاملة صحيح وانا عارف بس تقدم برضه ما حصلش حاجة تقدموا الي يعني ايه هم خايفين يقربوا منه مش عارفين ده بقى يطلع سيف ياكلهم كلهم ولا هيعمل ايه تقدموا الي فتقدموا فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر والآن شوفوا بيوفر عليهم حتى الاعتذار والتذلل لا تتأسف بلاش سوري ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا يعني ما تقعدوش تقولوا له احنا أسفين وما تندموش وتتغاظوا من نفسكم ان انتوا بعتموني في مصر لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم طيب أوي يوسف ده مستكتر عليهم يعتذروا مستكتر عليهم يقولوا له احنا اسفين طبعا اسفين ايه ده اسفين دي ما تست يعني ولا الف مرة اسفين مستكتر عليهم يتغاظوا من نفسهم انه عملوا كده قال لهم لا تغتاظوا من انفسكم ان انتوا بعتموني بصوا الحكاية غير كده ربنا كان قاصد يستخدمني لاستبقاء حياة لاستبقاء حياة يعني ايه يعني ربنا كان له خطة اكبر كتير قوي مني ومنكم ده مصر كلها وكل الشعوب اللي حواليها كان لازم تعملوا كده فيا عشان اوصل للمكان ده عشان يبقى في حياة في البلاد دي فالموضوع اكبر مني ومنكم واخطر من من, من غلطتكم وغلطتي ده في خطة اكبر كتير قوي من كده ده موضوع مهم ان في احداث تبدو في حياتنا فيها لخبطة وفيها عشوائية وفيها اذية وكان ممكن الظروف تمشي أحسن من كده كتير وكانت التوقعات أفضل من كده لكن تكتشف مع الأيام إن كل ده عشان في رسالة اسمها استبقاء حياة في موضوع أخطر كتير قوي من إن المشكلة تتحل في يوم ولا في سنة من إنك تدخل الجيش ولا ما تدخلش من إنك أنت تجيلك القضية ولا تطلع براءة في موضوع أخطر أنت وراك رسالة أهم استبقاء حياة فلما تبص لها كده وتكتشف ان ربنا بيستخدمك لحياة ابدية لناس اللي غلطوا في حقك دول تقول لهم ما تزعلوش بالعكس ده انا بشكركم على اللي عملتوه فيا لان لولا اللي انتوا عملتوه ما كنتش هبقى رئيس وزراء وما كنتش انا هتسبب في حياة كل الشعوب دي لكن طبعا فيها اتضاع شديد جدا ان هم مش عارفين يقولوا ايه وهو اللي بيوفر عليهم الكلام ويقول لهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا من انفسكم تصوروا المسيح من محبته تيجي تتوب وتنصحك قصاده يقول لك حبيبي ما تقولش سوري أنا مسامحك تقول له يا رب أنا مش طايق نفسي يقول لك لا ليه لا ما تضغطش أنا سمحت إنك تقع لكن أنت رجعت خلاص يعني مش مش مستكتر حتى إن إحنا نعتذر لأن للجوع في الأرض سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد يبقى حصلت القصة دي بعد قد إيه؟ سنتين من القحط ده لسه خمسة كمان فقد أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض شوفوا يوسف فهمها بطريقة تانية خالص قال لهم شوفوا أنا وأنتوا كنا هنموت هنموت لأن الجوع ده ما كانش لوش كبير وكان هيجي علينا أنا وأبوكم وعيالنا كنا هنموت ربنا عمل ده كله عشان أوصل للمكان ده وحوش ده كله عشان أجيبكم وأكلكم وإلا كنا كلنا هنموت شوفوا لما الإنسان يكون روحاني وشايف ربنا بيشتغل عمره ما يلوم إنسان على حد حتى غلطات الناس اللي حواليه يقول ترتيب ربنا يقول ربنا رتب كده طب والدكتور اللي غلط ربنا كان عاوز كده طب والحادثة اللي حصلت طب وتقصير فلان طب ربنا كان بيرتب هو بيعمل حاجة هو قاصد حاجة فهنا بيقول لهم ربنا ورا الكلام ده هم مخطئين من راسهم لرجليهم لكن هو بيقول لهم مش دي القضية في قضية أهم ربنا هو اللي بيرتب حتى بأخطائكم بيرتب حاجة حلوة أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض ويستبقي لكم نجاة عظيمة الآن ليس أنتم شوف التعبير ده أرسلتموني إلى هنا بل الله يقدر واحد في الزمن ده يروح السجن يقول مش مش فلان وفلان اللي عملوا فيا كده ربنا اللي دخلني السجن يقدر يقولها بإيمان ده يقدر واحد يدخل في تجربة قاسية ويكون ليها ناس تسببت فيها يقول مش هم السبب ربنا هو اللي عمل كده وله غرض حلو له غرض حلو خلي بالكوا ابنه اسمه ايه منسى لان هو برضه مش ناسي كل ايامه الصعبة اللي بتاعت السجن وفوتيفار ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله وجعلني ابا لفرعون هو حاسس يوسف دلوقتي مع ان يوسف صغير ابو فرعون يعني فرعون بيستأذن منه ممكن اسافر واخدين بالكم هو يوسف اللي عارف كل حاجة هو اللي مأمن البلاد وهو اللي على الجيش هو كل حاجة ففرعون عشان يتحرك لازم يسأل يوسف فقال لهم قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيت ومتسلطا على كل أرض مصر كتر خيركم اللي انتوا عملتوه هو اللي وصلني لكده أسرعوا واصعدوا إلى أبي كلمة جميلة أوي بدل تبتم وفقتم وعرفتوا غلطتكم واعتذرتم خلينا في المفيد تعالوا نطلع اسرعوا واصعدوا الى ابي يعني بعد التوبة في ايه في صعود تعالوا نرجع لربنا تعالوا نشبع بابونا اللي اتمرر بخطيتنا اسرعوا واصعدوا الى ابي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلنا الله سيدا لكل مصر انزل الي لا تقف قال له اطلعوا جاري يقولوا لابويا يوسف مستنيك ما تقفش تعالى جاري فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك وأعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوع لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك وهو دعيونكم ترى وعين أخي ابن يمين أن فمي هو الذي يكلمكم وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى وبكى بنيامين على عنقه وقبل جميع إخوته يعني غفران للكل باللي كانوا عاوزين من أول مرة يعملوا إيه يموتوه بإيديهم ومع شوية شفاعة رموه في البير وشوية شفاعة تاني باعوه يعني في الأول كانوا عاوزين يذبحوه بإيديهم وبعدين شوية شفاعة طب نرميه في البير ونسيبه يموت هناك شوية كمان طب نبيعه خلاص ونخلص منه وكل ده كان سمعه وكان شايفه ويعني بعينيه وبودانه لكن كل ده اتمسح قبل جميع اخوته وبكى عليهم وبعد ذلك تكلم اخوته معه اخيرا نطقوا بعد ما بسهم قدروا يتكلموا مش قادرين يتكلموا وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء اخوة يوسف فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده لان يوسف محبوب جدا لما عرفوا انه طلع له اخوات بقى فرعون مبسوط وعاوز يعمل لهم حفل ويضيفهم لان يوسف ده مخلص مصر مخلص العالم فكل الناس بتحبه فهيكرموا عيلة يوسف اللي هم أساسا عبرانيين محتقرين عند المصريين بس هيكرموهم عشان إخوات يوسف احنا كمان بنتكرم في السماء عشان بقينا تبع المسيح لكن احنا ملناش كرامة لكن كرامتنا كلها على حسهم وخذوا أباك فقال فرعون ليوسف كل إخوتك افعلوا هذا حملوا دوابكم وانطلقوا واذهبوا لأرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض فأنت قد أمرت عارفين الأمر لما يكون فيه حب يعني يقول له بالأمر يجوا ما فيهاش فصال لازم نكرمهم ولازم نريحهم أنت قد أمرت أول مرة فرعون يأمر يوسف طبعا دي مجاملة من فرعون يعني قال له بالأمر تجيب ناسك هنا عشان نريحهم خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم طبعا انتوا هتحتاسوا بالحمير والحاجات بتاعتكم خدوا المراكب بتاعتنا اللي هي ال ال زي الكارتات او ال اللي تشوفوها في الافلام القديمة دي حاجات حربية كده زي عربيات النقل بتاعت زمانهم يعني خدوا العربيات النقل بتاعتنا دي عشان تقدروا تنقلوا حاجاتكم بسهولة احملوا اباكم وتعالوا ولا تحزن عيونكم على اساسكم اوعوا تبص تستخسروا شوية الخيم والحاجات كل ده كلام فاضي بالنسبة للخير لأن خيرات جميع أرض مصر لكم هنا النزول لمصر إشارة لل- للراحة الأبدية في ناس بتزعل على الدنيا لكن الوصية إيه لا تحزن عيونكم على أساسكم لأن خيرات السماء لكم فاهمين المعنى يعني أنت زعلان على إيه شوية فلوس راحت منك مركز راح منك ده كل ده كلام فاضي احنا قدامنا خيرات الأبدية كلها لينا ففعل بنو إسرائيل هكذا وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون وأعطاهم زادا للطريق وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حل- حلل ثياب وأرسل لأبيه هكذا عشر حمير م- حاملة من خيرات مصر وعشر أتن أتان يعني حاملة حنطة وخبز وطعام لأبيه لأجل الطريق ثم صرف إخواته خلاص ما بقاش في حساب بقى فاهمين كله هدايا في الأول كانوا فاكرين بيدفعوا بتاع طلعت الحكاية ربنا بيدي بدون حساب وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق هم تابوا وفاقوا وعرفوا بس حب يقول لهم كلمة وهم لا تعود تخطئ أيضا ها لئلا يكون لك أثر بس بدل معاكم خير كتير يمكن الشيطان ايه يوقعكم في بعض ما هم لسه فيهم عيوب برضه قال لهم بس اوعوا اعملوا معروف تقعوا مع بعض في السكة لا تتغاضبوا في الطريق احنا بنمشي في سكة ربنا ربنا يوصينا ايه انا هديكوا خير كتير قوي بدون حساب بس اعملوا حسابكم اهم حاجة ايه حبوا بعضكم بعض اما عن الخير والسماء والابدية كل ده ببلاش لكن انتوا عليكم حبوا بعض فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم قلبه وقف لما سمع مش مصدق ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به قاعدين يوروا له بقى العز والخير وبتاع بيقولوا له بجد يوسف بجد عايش هو مش قادر يصدق وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب أبيهم يعني كأنه بقاله عشرين سنة عيني مش مش عايش فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي حي بعد أذهب وأراه قبل أن أموت أنا مش عاوز أكتر من كده بدل حي أشوفه بس عارفين الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام عيناي أبصرت خلاصك سمعان الشيخ أول ما شاف المسيح قال خلاص كده مش عاوز حاجة تاني فارتحل إسرائيل وكل ما كان له يعقوب يعني وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله إبراهيم إسحاق شوفوا بقى يعقوب العظيم ده طبعا قلبه ملهوف جدا على ابنه هو مش معقول هيفكر في أي حاجة تاني غير إنه هيشوف بعد ساعات أو بعد أيام بسيطة ابنه اللي بقاله سنين بيبكي عليه كأنه ميت لكن وهو في السكة قال لهم استنى وعمل مذبح ورفع ذبيحة لربنا لأن أبونا يعقوب خلاص بقى رجل صلاة عارف مكانة المذبح وعارف قيمة المذبح وعطل الموكب اللي هيشوف ابنه حبيبه اللي ملهوف عليه جدا لا ربنا الأول أصلي الأول أقدم ذبيحة لربنا أشكره على الأخبار دي الأول طب وابنك هي يستنى إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقن فكلم الله إسرائيل أم ربنا رد على الذبيحة لأنه أتاري يعقوب كان في حاجة جواه قلقاه جدا أبونا إبراهيم جده موصي إسحاق ابنه وإسحاق موصي إبراهيم ما تسيبوش الصحر أبدا فاكرين اللي درس معانا أبونا إبراهيم إنه تفضلوا في كنعان وكنعان هي الميراث وأجعل نسلكم كرمل البحر وكنجوم السماء وهي دي المنطقة بتاعتكم فربنا وعدهم انه ما يسيبوش المكان ده النهاردة يوسف ابنه حبيبه اللي نفسه يشوفه بيقول له تعالى هعززك وكرمك وورثك ارض فظيعة فيعقوب بقى في حيرة شديدة جدا مش عاوز يكسر كلام ربنا وعهده مع جده وابوه وفي نفس الوقت الكلام مقنع جدا وابنه الحبيب يوسف هو اللي بيقول له كده فكأنه بيقدم الذبيحة ويقول له رب ارشدني انزل ولا لا هي فيها لا اه لو ربنا قال لا مش هنزل طب وابنك مش مهم هيقول له دلوقتي اه كان آية لابراهيم هقولها برضه فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب ربنا ندى يعقوب في الليلة دي فقال انا الله اله ابيك لا تخف من النزول الى مصر يبقى واضح انه كان ايه نفسه ينزل مصر بسرعة جدا لأن ابنه هيشوفه لكن خايف لا يكون بيعمل حاجة غلط خايف يكون بيكسر عهد ربنا شوفوا بقى قد كده قلبه بقى حساس لسه بيفكر يا رب أنزل ولا لا حتى المشوار ده اللي فيها تشوف ابنك حبيبك معلش قال له لا ما تخافش حبيبي روح لأني أجعلك أمة عظيمة هناك هنا المدام بتفكرنا انه زمان ربنا قال لابونا ابراهيم جده قال له انا هسمح لنسلك انه يتذل في مصر او في البلد ويقعدوا 400 سنة وهطلعهم بايد قوية بعد كده لكن ما كانش حد عارف هينزلوا مصر ازاي وهينزلوا امتى وعلى ايد مين لكن هنا ربنا قال له ما تخافش انزل اصبح يعقوب في حياته شيخوخته شخص روحاني جدا ما بيتحركش الا لما ربنا يقول حتى في المشوار اللي قلبه بي بي بيهري عليه لا لازم ربنا يديني okay هقف قدام المسبح لغاية ما يرد عليا انزل ولا ما انزلش فقام معلش مرة يقول له يسوع يقول مرة يقول له يا يعقوب لانه هو نفس الاسم انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا قال له بص ما تخافش انا هنزل معاك مصر لان يعقوب كان دايما يقول له ايه لن اطلقك لن اتركك مش هسيبك فيوسف شارب من ابوه الحته دي كان الرب مع يوسف يوسف ما شافش ايد ربنا ابدا فكان يعقوب ببساطة ايمانه خايف ينزل مصر يسيب ايد ربنا لانه آه يعني لا يكون ربنا مش عاوز ينزل مصر فانا مش هروح المشوار ده غير ربنا يجي معايا فقال له لا لا هنزل معاك ما تخافش من اما هتروح هروح معاك وانا اصعدك اصعدك دي بعدها ب 400 سنه قال انا هنزل معاك مصر هقعد معاكم هناك وتتبهدلوا وانا معاكم واطلعك على يد موسى بعدها ب 400 سنه انا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك يعني ايد يوسف بالبركه هتتحط على عينيك لانه كانت نظره ضعف فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونسائهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله واخذوا مواشيهم ومقتنعهم الذي اقتنوا في ارض كنعان وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسله معه بنوه وبنو بنيه معه وبناته بنات بنيه وكل نسله جاء به معه لمصر الجزء اللي فاصل بين 7 و 28 بيقولوا لنا مين اللي نازل بالظبط عدد الناس اللي نازلين مع يعقوب هو عدد يتعقب العشرات يعني يعقوب جاب كام واحد وكل واحد معاه مراته وعياله دول اللي نازلين فأرسل سبعين فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليرى الطريق أمامه إلى جسام يهوذا سبق عشان يقول يوسف ان ابوك جه ثم جاءوا الى ارض جسام احنا هنخلص اهو فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جسام ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا حكايه عماله فيها وداع او فيها ترحاب مؤثر جدا بكى على عنقه زمانا التعبير ده وقع على عنقه هو نفس التعبير اللي قاله يسوع في مثل الابن الضال يقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله يعني فيها اندفاع شديد قوي وده نفس الشعور اللي ربنا بيقابلنا بيه بس احنا ما بنحسش كأن ربنا متوحش الخاطي يعني لما الواحد بيرجع لربنا بعد سنين كان ميتا فعاش يوسف بالنسبة ليعقوب ايه كان ميتا فعاش كان بالنسبة له كده صحيح يوسف رمز للمسيح لكن انا بتكلم عن يعقوب دلوقتي يعقوب ده القيامة في يوسف شاف يوسف الابن اللي مات وقام فيقول له ايه فقال اسرائيل ليوسف اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد انا كده مش تعب مش عاوز حاجة خلاص ثم قال يوسف لاخوته ولبيت ابيه اصعد واخبر فرعون اصعد واخبر فرعون واقول له اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا الي قال له معلش هطلع استاذن من فرعون ان انتوا وصلتوا والرجال رعاة غنم فإنهم كانوا أهل مواشي وجاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صنعتكم قولوا لعبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الآن نحن وأبائنا جميعا كي تسكنوا في أرض جاسان لأن كل راعي غنم رجس للمصريين كان الزراعة كانت أرقى من الرعي في الزمن ده واخدين بالكم فكان العبيد يسيبوهم يسوقوا المواشي لكن كل المصريين كانوا أغنياء وأصحاب أراضي أرض مصر طول عمرها خصبة وفي سفر التكوين يقول كجنة الرب كأرض مصر كان من كتر ما الخير في الأرض فهنا لأن يوسف فاهم مش عاوز يختار لهم حتة على مزاج فرعون فقال لهم لما تجاوبوا فرعون وقالوا له احنا بتوع مواشي وشغلتنا الرعي وما نعرفش غير كده فهيبعتكم على حتة اسمها جسام دي الحتة اللي انا مرتبها عشان تعيشوا فيها بعيد عن المصريين ويبقى لكم مراعيكم وحالكم براحتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الآن أبائنا وجميعا كي تسكنوا في أرض جسان لأن كل راعي غنم ركس للمصريين وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف هو ذا أبوك مريض احنا طبعا عدينا كذا إصحاح في السكة آه لكن أنا هقول لكم حتة صغيرة مش مكتوبة هنا عشان 47 فيها موقف صغير كده عاوز اقوله عدد سبعة اللي معاه انجيل 47 سبعة يقول ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون برضو دي حتة جميلة يوسف كان مفروض يخجل من ابوه واخواته فقراء وبتوع رعي والعبرانيين محتقرين عند المصريين ويوسف ده أبها رئيس وزراء لكن يوسف بيحب اخواته جدا ولا يخجل منهم زي ما المسيح لا يخجل مننا انه يسمينا اخواته فجاب ابوه العجوز اللي بي... اللي بيزك ده لان هو بيعرج انتوا عارفين اقوم بيعرج بقاله 40 سنة بيعرج من ساعة الليلة بتاعت عيسو آه فدخل يعقوب عشان يعرفه بفرعون يعني هو مش مكسوف من أبوه فرحان بأبوه وبارك يعقوب فرعون شوف العجب يعقوب بارك فرعون لأنه البركة عند يعقوب مش عند فرعون إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف تسلسل ماشي كده فالبركة بركة أبونا إبراهيم اللي طالعة من فم الله ماشية في نسله في ولاده ففرعون بص لهذا الشيخ الوقور العجوز جدا وانحنى أمامه ياخد البركة لأن يبدو المصريين كانوا يحترموا السن فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سن حياتك هو الآن دشدش خالص كده فقال له هو أنت جبت كام عمرك كام لأنه كان زمان بيعمره فلقاه يعني عجوز بزيادة فقال يعقوب لفرعون يعني فرعون فاكره هيقول له 300 500 أيام سن غربتي 130 سنة قليلة يعني ما تتغسس في منظري هي ايام قليلة بالنسبة لمعيار الايام ده بتاعتهم كان 130 ده يعني راح في عز شبابه لكن لكن قال له قال له اللي باين عليا ده لانها ردية قليلة وردية سن حياتي ولم تبلغ الى ايام سن حياة ابائي في ايام غربته هنا في كلمتين حلوين قوي اولا كلمة ايام غربتي ما كانش يقولوا ايام عمري لانه دول اللي علمونا ابراهيم واسحاق ويعقوب معنى كلمة غربة وبقى معلمنا بولس كان بيتك على المعنى ده قوي في عبرانيين 11 ويقول فضلوا ساكنين في خيام لآخر عمرهم عشان يفضلوا غرباء ورفضوا يستقروا في أي أرض عشان مستقرهم في السماء فعلمونا يعني إيه الواحد يقول على عمره أيام غربتي أنا غريب وعاوز أرجع بلدي بلدي يعني السماء وكل الأيام اسمها أيام غربة قال له لا ما غشكش المنظر أنا أيام غربتي 130 قليلة وردية ردية ليه؟ لأنه اتمرر قوي يعقوب اللي يقرا حياة يعقوب يلاقيها أيام فيها مرار كتير قوي أكتر من إبراهيم وإسحاق قد تكون بسبب خطايا كتيرة اللي في أول حياته يعني قعد يبكي 20 سنة على ابنه رحيل المحبوبة ماتت وهي بتولد الطفل الثاني ولاده ذلوه يهوذا سوء سمعة العيلة خالص و... و... وعاشر مرات ابنه رأوبيم اعتدى على شرف العيلة وخد جارية من جواري يعقوب أبوه وقعوا مع أهل شكيم وطلع اتنين من ولاده دبحوا البلد كلها وبقت سيرتهم وحشة في كل حتة يعقوب شاف أيام صعبة يعقوب اتمرر في حياته كتير فبان عليه العجز بدري من كتر الأيام الصعبة لكن لسه محافظ على إيمانه فقال له أيام غربتي 130 سنة قليلة وردية ولم تبلغ سن حياة أبائي كان بالنسبة لهم البركة في العمر في الجيل ده فكان بيبص دايما لإسحاق إسحاق عاش 180 وإبراهيم 100 حاجة و70 175 فبيقول له لا شكلي مش هجيب أبويا وجبني لأنه أنا مش في بركتهم أنا أقل منهم آه وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدع فرعون ندخل بقى في صحاح 48 اه هو ده ابوك مريض فاخذ معه ابنيه منسى وفراد يوسف قالوا له الحق ابوك مريض طبعا ده شكله بيودع فراح يوسف جاري خد ولديه وراح ياخد البركه فاخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم اليك فتشدد اسرائيل اللي هو يعقوب وجلس على السرير يعني طبعا صحته تعبانه قوي فعمل مجهود عشان يقعد بس يستقبل ابنه لانه ما نايم خالص وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في ارض لوز في لوز في ارض كنعان وباركني مين فاكرها دي امتى لن اطلقك لن اتركك وباركه وصحي ولما طلع النور قال يعقوب ساعتها قد رأيت الله انا شفت ربنا ونجيت نفسي يعني ضمنت النجاة فهنا بيقول لي يوسف يا ابني انا شفت ربنا ربنا بتاعنا اله حي اوعى تسيبه اله بجد انا باركني وشفته بعينيا لو على ربنا يسوع المسيح وقال لي ها انا اجعلك مثمرا ادي بقى الكلام اللي احنا ما سمعناهوش زمان في الليله اللي صارها يعقوب مع المسيح أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا رمز للكنيسة والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي إفرايم ومنسى كرأوبين وشمعون يكونان لي قال له بص يا يوسف ولادك اللي اتولدوا وأنا بعيد عنك قبل ما أشوفك دول بدالك كأنهم ولادي أنا هحطهم براس رأوبين وشبهون دول أول اتنين من الأسباط فقال له فرايم ومنسى هيتحطوا في الأسباط فيوسف هيتقتل هيبقى سبطين مش سبط فاهمين يوسف المفروض يبقى سبط يوسف هياخد كرامة سبطين بسبب حب أبوه ليه وبسبب حياته مع أبوه و... و... وأمانته مع ربنا أما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم أخويهم يسمون في نصيبهم وأنا حين جئت من فدان حتة اسمها فدان ماتت عندي رحيل في أرض كنعان في الطريق إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفرات أفرات دي جنب بيت لحم قبر رحيل جنب بيت لحم لغاية دلوقتي في فلسطين وعشان كده لما قتلوا أطفال بيت لحم كان في نبوة بتقول رحيل تبكي على أولادها رحيل مين ده رحيل دي قبل بيت لحم قبل المسيح بألف ونص ألفين سنة رحيل مدفونة في المنطقة دي وكل اليهود ولادها ما رحيل دي مرات إسرائيل فاهمين ازاي فلما اتقتلوا أطفال بيت لحم وقت المسيح انطبقت النبوة اللي بتقول رحيل أمهم العجوزة بتاعت زمان المدفونة هنا بتعيط على أولادها راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين يعني مش لاقيه لها ولا عيل في الزمن ده آه أفراطة زي بيت لحم بالظبط حتى آتي إلى أفراطة فدفنتها هناك في طريق أفراطة التي هي بيت لحم ورأى يوسف ابني رأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان الراجل نظره ضعف فبيقول له مين دول يا ابني فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذين أعطاني الله هنا فقال قدمهما إلي لأباركهما وأما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخ لا يقدر أن يبصر فقربهما إليه نفس الكلام ده كان حاصل قبلها بحوالي سبعين سنة وقت عيسو لما جه يعقوب وابوه مش شايف عاوز ياخد البركة بس يعقوب كان وحش ساعتها فقربهما أم فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما بيحب ولاد يوسف طبعا وقال إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهو ظل قد أراني نسلك أيضا يعني أنا ما كنتش أحلم أن أنا أشوف وشك النهاردة ربنا بيوريني ولادك كرامة كبيرة قوي وفرحة كبيرة قوي وشكر كبير في حياة يعقوب قال إسرائيل ليوسف لم ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض يقولها معلمنا بولس سجد على رأس عصاه من حب الآباء للسجود الآباء الأوائل إبراهيم كان معلمهم السجود وإسحاق ويعقوب وهنشوف موسى بعد كده كان لما يجي يطلب من ربنا لازم في أول الطلبة أو في آخرها يعمل سجدة يعقوب دلوقتي بيموت ما فيهوش حيل حتى يقعد كتبها العهد الجديد في عبرانيين 11 انه سجد على رأس عصاه ايه قيمتها تؤكد قد كده الاباء لاخر لحظة في عمره حريص يسجد لربنا يقولوا يعقوب القديس بقى مش يعقوب ده يعقوب اللي كتب رسالة يعقوب مات في وضع السجود ازاي الراجل ده كان بيحب السجود جدا اللي هو اللي كتب رسالة يعقوب حتى يقولوا كانت ركبه كخف الجمل من كتر السجود فلما اليهود في اخر حياته خدوه يرجموه رموه من حتة عالية وابتدوا يضربوا عليه بالحجارة فطبعا ده راجل كبير غاب عن وعيه والحجارة نازلة عليه وبيموت لأولى علم جسمه متعود خد وضع السجود ومات في هذا الوضع فاهمين المعنى يعني في آخر لحظات سجد برضه عشان يروح السماء في هذا الوضع فيعقوب كمان حريص على السجود في آخر لحظة أنا ساعات اتكسف جدا لما ألاقي كاهن عجوز بيجاهد عشان يسجد أقول يا يعني ممكن يوطي لا قد كده حريص إنه يسجد قدام ربنا حاسس إن دي ليها قيمتها عند ربنا فمد وأخذ يوسف الاثنين فم بيمينه عن يسار إسرائيل ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل حط منسى على على جنبه اليمين ما هو يوسف عارف الكبير والصغير فرصهم فدخل منسى عشان يبقى ايد يمين يعقوب على الكبير وشماله على فراين الصغير واساسا يعقوب مش مش بيشوف يعني ومش هيحط ايديه كده ويمثل فقام يعقوب عمل ايه؟ عمل كده يعني قال يوسف واعي وحاطط كل واحد في مكانه الطبيعي قام يعقوب فاجئه انه لما جه يبارك قلب ايديه عمل صليب كده لغايه النهارده لما نيجي نختار الحمل لازم نعمل كده نعمل علامه الصليب ونشيل نبتدي نختار في الحمل وكانت اليمين دايما رمز للبركة وللقوة يمين الرب صنعت قوة فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس إفرايم وهو صغير ويسار على رأس منسى ووضع يديه بفطنة يعني هو مش مش مفوت هو عارف بيعمل ايه فإن منسى كان البكر وبارك يوسف وقال الله الذي صار أمام أبواي إبراهيم وإسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر خلي بالكم الله هو نفسه الملاك ملاك العهد اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي كان بيظهر له لأن يعقوب شافه أكتر من مرة فبيقول له ربنا اللي رعاني والملاك اللي خلصني من كل شر يبارك الغلامين ويدعى عليهما اسمي يبقوا ولادي أنا مش ولادك أنت يا يوسف واسم أبوي إبراهيم وإسحاق وليكثرا كثيرا في الأرض يوسف كل قاعد يسمع البركة طبعا دي بركة ب- عظيمة جدا انه هيبقوا من الاسباط وهياخدوا بركة ابراهيم واسحاق ما هي البركة هنا بتورث لكن يوسف متغاظ ليه منسى اتظلم منسى الكبير بياخد بركة الصغير كده فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس إفرايم ساء ذلك في عينيه فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس إفرايم إلى رأس منسى من غير ما يقول له كده حب يشيل إيده ويحطها على رأس ما هو راجل عجوز يحطها على رأس منسى عشان تتظبط الحكاية يعدل إيديه يعني. وقال يوسف لأبيه ليس هكذا يا أبي هذا هو البكر ضع يمينك على رأسه فأبى أبوه وقال علمت يا ابني علمت هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه أتاري البركة دي مش حاجة عشوائية ده في اللحظات دي الآباء البطاركة الأوائل دول بنسميهم البطاركة كانوا بيشوفوا المستقبل كله فهو مش بيبارك عشوائي كده قال له لا انا شايف ربنا مرتبه شعب كبير بس افرايم هيبقى اكبر في الكرامة وفي الشعب فانا زي ما ربنا بيوجهني بقول فطلعت الحكاية مش بكورية حرفية طلعت ده plan بتاع ربنا خطة ربنا كده وطلعت فعلا مع الايام لما تدرسوا بقى بقية اسفار العهد القديم تكتشف ان افرايم كان من اكبر اسباط اسرائيل عددا اكبر من منسى لكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا من الأمم وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك إسرائيل قائلا يجعلك الله كإفرايم يعني إفرايم ما هو إفرايم اللي بياخد البركة الكبيرة يقولوا لما يدعوا البعض زي كده بعد كده هيقولوا ربنا يباركك زي إفرايم من كتر ما بقت البركة مرتبطة بإفرايم وكمنسى يعني يبقى إفرايم قبل النسل وقال إسرائيل ليوسف ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائي وأنا وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك أخذت من يد الأموريين بسيفي وقوسي يعني إيه يعني أنا اديتك نصيب أكتر من إخواتك بالجهاد اللي أنا جاهدته والحروب اللي دخلتها كل سنة وانتم طيبين سيرة يوسف الصديق سيرة جميلة أفضل ترجعوا تقروها تاني كل واحد لوحده النهاردة ولا بكرة ويكفينا يعني الدرس الأساسي اللي في حياة يوسف إزاي أن الأيام مهما كانت قاسية بيبقى لها رسالة في الآخر وأن يوسف العبد السجين المذلول المهان المظلوم صار مخلص العالم ورمز للمسيح و... و... وفرح وفرح كل الأجيال اللي وراه لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد